احنا وصلنا لإصحاح 52 استيقظي استيقظي البسي عزك يا صهيون البسي ثياب جمالك يا أورشليم المدينة المقدسة طبعا احنا قلنا بدل النغمة فرايحي قوي كده يبقى دخلنا عهد جديد طبعا واستيقظي استيقظي الاستيقاظ في لغة الكتاب إشارة للقيامة دايما مش إشارة بس الواحد يصحى من النوم هي الصحيان من النوم كويس إنما الاستيقاظ كمان إشارة للقيامة لأن من الآيات المهمة عن القيامة يقول استيقظ أيها النائم سيضيء لك المسيح استيقظ أيها النائم وقم من بين الأموات الآية كده فتبان على طول أنه الموت ده زي النوم والصحيان زي القيامة فيا كنيسة العهد الجديد قومي مع المسيح ولما هتقومي البسي عزك ده عز العهد الجديد بقى البسي عزك البسي ثياب جمالك عشان كده تلاحظوا ان احنا لينا لبس خاص في العهد الجديد طفل لما يتعمد يلبسوه ابيض الشماس لما يترسم يلبسوه ابيض والكاهن لما يترسم في الدنيا يلبس اسود لكن في الكنيسة يلبس ابيض ليه عشان يفكرنا دايما ثياب جمالك قد لبست البر يقول كده أنتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح يا أورشليم المدينة المقدسة لأنه لا يعود يدخلك فيما بعد أغلف ولا نجس هو كان زمان ما يدخلش أورشليم الأمم الأغلف اللي هو غير المختون والنجس يعني أي أمم إنما مقصود بيها إيه الإنسان النقي اللي تعمد لا يسمح لأي خطية تدخل من بابه لا يسمح لأي نظرة بطالة ولا كلمة بطالة ولا فكرة بطالة لا يعود يدخلك أغلف ولا نجس انتفضي من التراب أيام برضه ها انتفضي من التراب انفضي التراب والتراب دايما رمز للخطية لأن الواحد لما يمشي في الدنيا رجليه تتوسخ تاخدوا بالكم عشان كده ربنا يسوع غسل رجلين التلاميذ فبطرس قال له طب اغسلني كلي لما كان خجلان يعني قال له شوف الذي اغتسل اولا ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه يعني إيه أنت مش استحمت ما مش اتعمدت بقيت نظيف إنما لما هتمشي في الدنيا التراب هي... هيمسك في رجليك خلاص نغسل لك رجليك عشان كده يقولوا التوبة تكمل المعمودية حكاية معمودية مرة إنما التوبة على طول وما ينفعش واحد يقول انا غسلت مره رجلي لا كده يبقى مش نظيف لو مؤاخذه ماشي لا التايب هو اللي نظيف وفي type جد قوي enough يا سلام ده كده حلو ده قديس ده لانه ما بيستحملش اصغر خطيه انتفضي من التراب قومي اجلسي يا اورشليم انحلي من ربط عنقك ايتها المسبيه ابنة صهيون يعني ايه هي متربطة من رقبتها كانوا زمان يربطوا الأسرى أو البهايم من رقبتهم ويجروهم ففي العهد الجديد في حرية إن حرركم الابن بالحقيقة تصيرون أحرارا فبيقول له أورشليم كل نفس بقى قومي اتحلي عشان كده بنسميه حل على فكرة الحل يحل من رباطات الخطية أو من رباطات العنق يعني الواحد يبقى مذلول مستعبد يتحل من قسوة الخطية أيتها المزبية ابنة صهيون فإنه هكذا قال الرب مجانا بعتم وبلا فضة تفكون يعني هم لما اتباعوا الحياة الشيطان ما دفعش فينا حاجة سرقنا سرقة خدنا وما دفعش حاجة قعد يضحك علينا هديكوا هديكوا وفي الآخر طلعنا خدنا وما خد يعني هو خدنا واحنا ما خدناش منه حاجة فمجانا بعتم اتبعنا من غير فلوس فيقول وبلا فضة تفكون عشان كده المسيح فدانا فدانا من غير ما ندفع احنا حاجة لأن احنا معناش حاجة ندفعها لربنا هكذا قال السيد الرب إلى مصر نزل شعبي أولا ليتغرب هناك ثم ظلمه أشور بلا سبب خلي بالكم هو بيحكي قصة التاريخ عامة اليهود اتسابوا في مصر وربنا فداهم وخلصهم وهم اتسابوا تاني على يد أشور فالآن ماذا لي هنا يقول الرب حتى أخذ شعبي مجانا يعني مالهم كل شوية شعب ياخدهم كده ببلاش المصريين خدوهم شوية والأشوريين خدوهم شوية المتسلطون عليه يصيحون يقول الرب ودائما كل يوم اسمي يوهان لما يكون الواحد عايش في السبي في الأسر في الخطية كل يوم اسم الله يهان طب ماله اسم ربنا ما احنا شايلين اسم ربنا فلما الواحد يكون مسلم حياته للشر يبقى اسم ربنا يهان كل يوم الموضوع يخص ربنا مش يخصنا لوحدنا لذلك يعرف شعبي اسمي لذلك في ذلك اليوم ها يعرفون أني أنا هو في ذلك اليوم هيعرفوا هو من هو إني أنا هو المتكلم ها أنا ذا ما أجمل على الجبال قدمي المبشر المخبر بالسلام دي حلوة للخدام بقى المخبر المبشر بالخير المخبر بالخلاص القائل لصهيون قد ملك إلهك قد تنطبق أساسا على ربنا يسوع له المجد إنما تنطبق على كل اللي ماشيين ورا ربنا يبشر بما فيهم الخدام كل خادم نازل يدوس في الطين بتاع الفقراء والعشوائيات يفتكر الآية الحلوة دي ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام يعني الملائكة بتقول لك من السماء سلم رجليك ما أجمل أقدام المبشرين بالخير المبشرين بالسلام تتعب ورجليك توجعك بس عند ربنا محسوبة قوي وفي قصة كده في البستان لو تفتكروا أظن بتاعت أنبا موسى الأسود كان يجي بالليل لأنه كان بيتحارب من أفكار شهوة بسبب حياته اللي قبل كده فكان يلم الجرار بتاعة الرهبان ويطلع هو كان صحته حلوة يطلع لغاية البير البعيد قوي يملاها ويرجع بيها يوزعها على باب قلاية كل راهب فكان مشوار تقيل قوي وفي نص الليل بيعمله وشايل جرار كتيرة فبيهد جسده اللي جسده ايه كان بيتعبه شوية ففي مرة حس بخطوات وراه فبص وراه لقى من الملاك لقى الملاك باصص في الأرض بيعد قال له أنت بتعد إيه؟ قال له بعد الخطاوي قال له ليه؟ قال له ربنا قال لي روح عد الخطاوي عشان كل خطوة ليها إكليل ليها أجر عند ربنا فبقت عجباه قوي الحكاية يا أبو موسى فابتدى يكمل تاني لغاية ما ضرب الشيطان في رجليه بمرض وحش فترة عشان يبطل ياخد أكاليل بالخدمة دي وبالتعب ده ما أجمل على الجبال قدمي المبشر المخبر بالسلام ما تستخسرش انك تتعب في خدمة ربنا تعبك له إكليل كبير عند ربنا لأنك بتبشر بالخير بتبشر بالسلام السلام ده عشان تصلح ناس عشان ترجع ناس لسكة ربنا كله ده اسمه سلام والخير اللي هم يعرفوا ربنا هو ده أهم خير المخبر بالخلاص القائل لصهيون قد ملك إلهك أحلى خبر قد ملك إلهك يعني احنا عايشين في العهد الجديد ملكوت الله داخلنا فانت تقول للناس ربنا ملك المسيح ملك على خشبة هيملك عليك انت امتى بقى يدخل حياتك ويبقى ملك امتى انت اللي تملكه انت اللي تقعده على العرش بتاعك لان ربنا يسوع تواضع جدا ما يملكش غصب ويقدر يملك غصب انما لازم كل واحد يقول له ليأتي ملكوتك اتفضل املك يعني صوت مراقبيك بيتكلم بالمؤنث عشان صهيون يرفعون صوتهم يترنمون معا لأنهم يبصرون عينا لعين عند رجوع الرب إلى صهيون يعني إيه في مراقبين كده واقفين على السور مستنيين العريس يرجع خلي بالكم المعنى الجميل ده المسيح قال اسهروا أنا جاي مين سهران في ناس مراقبين المراقبين رمز للسهر الروحي اللي قاعدين مستنيين العريس يخطط في أي وقت بسرعة يصحوا له ويفقوا له عشان كده الكنيسة بتحب السهر عشان تبقى كنيسة مراقبين يعني ايه بيراقبوا مجيء الرب اسهروا لأنكم لا تعلمون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان عند رجوع الرب خلي بالكم من المعنى الدقيق الرب أتى مرة ورجع السماء وإيه كمان هيرجع فاهمين فاحنا عارفينه جالنا الدنيا قبل كده لكنه يعود مرة أخرى على السحاب فصوت المراقبين هم دول اللي بينبهونا بيقولوا لنا كل يوم اسهروا المسيح جاي أسيدي ترنمي معا يا خرب أورشليم كلمة جميلة أوي يعني الخرابة خلوها ترنم الخرابة دي بقى اللي زي حالتنا كده يعني الواحد يحس انه خرابة كده مفيش ولا حاجة عدلة انما ال- الروح القدس يقول لك ايه خلي الخرابة ترنم وتغني لان ربنا رضي يسكن في الخرابة ودخل يعمر الخرابة لان الرب قد عز شعبه فدى اورشليم ربنا هو اللي بيبعت التعزيات بالفداء اللي عمله قد شمر الرب عن ذراع قدسه تعبير جميل قوي في لما الواحد يشمر عشان يمد ايده بنفسه ربنا شمر بقى يا ويله الشيطان وطبعا بدل شمر يعني هي خلاص هيسحب ولاده على السماء أمام عيون كل الأمم برضه البشارة للأمم مش لليهود بس فترى كل أطراف الأرض خلاص إلهنا الدنيا كلها هتشوف ربنا اعتزلوا اعتزلوا فاكرين أشعياء لما يقعد يكرر استيقظي استيقظي انهضوا انهضوا المرة دي اعتزلوا اعتزلوا اعتزلوا اخرجوا من هناك بتفكرنا بقصة ايه لوط لوط ربنا عشان بيحب ابونا ابراهيم ولوط يعني حبيبه ابن اخوه فبعت الملائكة ينقذوا لوط وولاده وبيته فقال له ربنا مش قادر يولع في البلد لغاية ما تخرج بيقول لك اطلع من البلد وابتدى يتلكأ فبقوا الملائكة يشدوه هو وولاده من ايديهم والتعبير اعتزلوا اعتزلوا اخرجوا اخرج خليها عشان هتولع اخرجوا من هناك لا تمسوا نجسا اخرجوا من وسطها مقصود بيها ايه احنا متعودين انه مش مطلوب مننا نطلع بره الدنيا لكن مطلوب مننا نطلع بره روح الدنيا نعتزل عن الخطأ اللي في الدنيا في مكان لو دخلته يشهد عليك قدام ربنا وفي جو لو وافقت عليه تتوسخ وتدان معاهم في حاجات لازم هنا تعرف اعتزلوا واخرجوا في حاجات ما ينفعش تشارك فيها وفي أماكن ما ينفعش تدخلها وفي ناس لازم تعتزل عنهم ولو ما عملتش كده هتتحرق معاهم لا تمسوا نجسا واخرجوا من وسطها تطهروا يا حاملي آنية الرب دي إشارة للإيه للخدام والكهنة والشمامسة طبعا كانوا اللي بيشيلوا الأواني زمان شعب لاوي إنما هنا ما قالش لاوي ليه لأنه بيكلمنا احنا بتوع العهد الجديد انتوا اللي هتشيلوا آنية الرب تطهروا ما ينفعش تقف قدام المسبح وتبقى حياتك فيها فساد في خادم يبقى بوشين وفي شماس يبقى بوشين وفي كاهن يبقى بوشين حاجة تزعل تطهروا يا حاملي آنية الرب لأنكم لا تخرجون بالعجلة ولا تذهبون هاربين اليهود جالهم وقت متعودين لما تيجي attack تيجي حرب يلموا حاجة الهيكل ويجروا اللويين بالذات كانوا يتمرنوا عليها يتمرنوا عليها زي العساكر ازاي يلم الهيكل بسرعة ويجري عشان أقدس حاجة الأواني فقال لهم خلاص ما تخافوش من الحاجات دي مش هتيجي تاني لأن هما اتمرروا كتير من الموضوع ده فقال لهم لا تخرجون بالعجلة ولا تذهبون هاربين لأن الرب سائر أمامكم وإله إسرائيل يجمع ساقتكم يعني ربنا هيمشي وسطيكم وقدامكم محدش يقدر يقرب منكم